نجينا يا رب أجرح أجرح وداوي عدوي قبل أحبابي واتحلى بالصبر لو كسر الغشيم بابي أصوم عن الذاب وما تصرك على نابي أغيب عن الوعي واحذر والظروف صعبة أغيب عن الوعي واحذر والظروف صعبة واسمي صبحك كغابة والحياة صعبة أغيب عن الوعي واحذر والظروف صعبة والدنيا صبحت كغابة والحياة صعبة مع أني مسلم بصلي وقبلتي الكعبة أجرح أجرح وداوي عدوي قبل أحبابي واتحلى بالصبر لو كسر العويل باب أصوم عن الذات وبا تصرك على نابي أغيب عن الوعي وحده والظروف صعبة والدنيا صبحت كغابة والحياة صعبة مع أني مسلم بصلي وقبلي في الكعبة مسلم مع أني مسلم بصلي وقبلي في الكعبة أيام أيام مرة وصعبة بعد أحبابي نجينا يا رب مالك يا شيخي ما رب تعبان من ولدي جايز أسافر وأهجر للأبد بلدي مدام معايا الأدب كل البلاد بلدي مدام معايا الأدب كل البلاد بلدي في خلفك شر وفي خلفك تجيب العار يا عيال طرية وتفهم ده حوار ديان نية في لقمة عيشها تحصار في ناس تجيب عنا حنا وناس تجيب نار زمان زمان أخدت القرار أديني بنفذ يا ولدي زمان أخدت القرار أديني بنفذ يا ولدي أهل الكرامة أهل الشهامة أهل المحبة أهل المودة الله أعلم بكرة مصير لا يكون إيه ظلمنا نهبنا فكرتنا عملنا ايه بكرة رح نموت وحناخد معانا ايه ملوك وسلاطين سابوا قصورهم عذرا ملوك أراضين صدورهم عذرا رحلوا فتوبى لكل الظالمين عبرا انظر بعين الرضا خذ من كل شيء عبرة واعمل لبكرة اعمل لبكرة واللي هتزرعه هتجنيه اعمل لبكرة واللي تزرعه هتجنيه
قد المحبة فيه قد المودة فيه فيه
يا بنتي انت السبب في اللي جرى ليا خطيبك الهلك خلا بيك وخلا بيا ده بتاع ماما رسولتني وهفيه محرم عليكي مدام لسه في بيتنا محرم عليك محرم عليكي مدام لسه في بيتنا لو مكتوب كتابك ما يمس الشعر من راسك في الشارع ارميه لو حضنك في بيت ناسي يا بنتي يا بنتي انت السبب في اللي جرى لي خطيبك الهرس خلبيكي وخلبيك ده بتاع ماما عارفه ونبي وهفير وحرم عليكي مادام لسه في بيت ناسك لو مكتوب كتابك ما ينسش شعر من راسك في الشارع ارميه لو حضنك في بيت ناسك لو باب مداسك ملوش الزواج عندي في الشارع ارميه لو حضنك لو حضنك في بيت ناسك لو باب مدافك ملوش زواج عن بيت ملوش زواج عن بيت
قد المحبة فيه قد المودة فيه
خرج من البيت خرج من البيت وتوضي وكان طاهر بالصدفة شاف الطريق واحدة عاهر نظرت إليك ابتسم شغلت فؤاد طاهر نظرت إليك ابتسم شغل فؤاد طاهر طلع مع الناس واشتهر الإمام جرى إيه سيطر عليك كل عين يا ابن الحلال جرى إيه أحوالنا صبحت غريبة يا سعادة البيت أحوالنا والله غريبة خرج من البيت بتوضي وكان طاهر بالصدفة شافت طريقه واحد عهد نظرت إليه ابتسم شغلت فؤاد طاهر طلع مع الناس ما ضريش الإمام قال إيه سيطر عليك اللعين يا ابن الحلال جرى إيه أحوالنا صبحت غريبة يا سعادة البيت طلبنا تجديه ما دام الجلد مش طاهر طلبنا تجديه طلبنا تجديه ما دام الجلد مش طاهر مش طاهر
قد المحبة فيه قد المودة فيه
لا بالجمار في البلد خلى الولد مفتوح الشايب اللي انحنى بقى في انت الشايب اللي انحنى بقى في الضلال مبسوط دلوقتي مع بنت عمه على السرير نايمين الواد مع بنت خاله على السرير نايمين تسهر بالليل واخواتها الكبار نايمين تسهر طول الليل واخوانها الكبار نايمين لعب الجمار في الجلد فرح الولد مبسوط والشايب اللي انحنى حتى الشايب اللي انحنى بقى في الظلام مبسوط والواد مع بنت عمه على السرير نايمين تسهر طول الليل واخوانها الكبار نايمين تظهر طول الليل واخوانها الكبار نايمين والكل عارفين ابوها والاب المسؤول والكل عارفين ابوها والاب المسؤول ابوها والاب المسؤول
أهل المحبة أهل المودة
والرابع المستحيل انت شجع عمري الرابع المستحيل أنت شجع عمري وأبوس على قلبي لو خلي وعصى أمري أدوس على ابني لو خلي وعصى أمري وكلمة الحق أقولها لو على نفسي الحق أقول لو على نفسي وأكره الذل وأكره الذل وفي الشدة ألوم نفسي سبب جميع المشاكل كلها نفسي الرابع المستحيل أنسى شجع عمري وأدوس على ابني لو خن وعصى أمري وكلمة الحج أقولها لو على نفسي وأكره الظلم وفي الشدة ألوم نفسي سبب جميع المشاكل كلها نفسي سبب جميع المصائب كلها نفسي إذا حكمت نفسي حعيش مرتاح باقي عمري إذا حكمت نفسي حعيش مرتاح أعيش مرتاح أعيش مرتاح باقي عمري
أهل المحبة أهل المودة
مجنون لما عقل طلق مراته مجنون لما عقل راح طلق مراته لما فاق من غفلته وقفل الزواج فاته لما فات من غفلته وقفل الزواج فات وليل المبادئ طويل ومر في اهاته ليل المبادئ طويل كم مر في اهاته ليل المبادئ طويل ومر في اهاته كنا نقدر وكانت تضحك المجاميع كنا كنا نقدر وكانت تضحك المجاميع أحلام وأمال وفرشنا الأراضي حرير وعرفنا إن السعادة لو في حوش وخطير السعادة لو في حوش فيه حصير مجنون لما عقل والله بمراته لما فات من غفلته قطر الزواج فاته ليل المبالي طويل ومر بأهاته ليل المبالي طويل كمصت أهاته كنا نقبل وكانت تضحك المبادئ أحلام وأمال وفرشنا الأراضي حرير وعرفنا إن السعادة لو في حوش في حصير قدامي جاري فقير قدامي جاري تقيل سعيد سعيد بحياته سعيد بحياته
أهل المحبة أهل
وعد كتبني اروح من اللي كتبني فيه وعد كتبني اروح من اللي كتبني فيه وبتبقيك الندم ولا دموع العين وبتبقيه الندم ولا دموع العين أخلص من الندم قابلني غراب البيت أخلص من الندم قابلني غراب البيت طبعا غشيم لو صدي يصرف جميع ماله لو واحدة ضحكت عليك تبيع عزاله لو واحدة ضحكت عليك اتبيع عزاله هيخلص المال ويبقى القرد على حاله بعد انكتب لي اروح باللي انكتب لي فيه وبدي ايه الندم ولا دموع العين اخلص من الندم يقابلني غراب البيت اخلص من الندم يقابلني غراب البيت طبع الغشيم لو صفي يصرف جميع ماله لو واحدة ضحكت عليه تبيع عداله ما هو هيخلص المال ويبقى القرد على حاله هيخلص المال ويبقى القرد على حاله حتى عياله لمن زيه لهم مشكلة لهم مشكلة لهم وشي أهل المحبة أهل المودة
ايه اسمك يا شيخ العار مالك مالك يا شيخ العار اشبك يا شيخ بعرف دايما قافل بابك مالك يا شيخ العرب مالك يا شيخ العرب دايما قبل بابك لما نويت على الرحيل ايه ذنب احبابك لما نويت على الرحيل ايش ذنب احبابك محبوس بالطاب ليل نهار اجنابك الوفا ضاقت وصبحت زي خم نبرة وتلوث الكار وصبحوا الفنانين عبرة لما تبدل الحال صبح صيد الرجال عبرة ايش فيك يا شيخ العرب مالك يا شيخ العرب دايما جاب بالك لما نويت على الرحيل ايه ذنب احبابك محبوس في الدار ليل نهار ايه نابك محبوس في الدار ليل نهار ايه نابك الوسعة ضاقت وصبح الضيق والمجرى وتلوث الكار وصبح الفنانين عطر لما تبدل الحال صبح شيخ الطريق عطر لما تبدل الحال صبح شيخ الرجال عبرة لما تبدل الحال أصبح طيب الرجال عمره يا ربي نظرة رضا فقير واقف على بابك فقير واقف على بابك فقير وقف على بابك أهل المحبة أهل المحبة
نجينا يا رب قلب بجرح بيدور ملاقي براه عليل وبجرح بيدور ملاقي براه وطبيب الأجراح متسكر عليه براه خايف يبقى يكون القعد براه خايف ابو قال يكون العدو برا كان استرني يا ربي لا تحوجني المرا ولا بيت يا ربي لا تحوجني الولد ولا بيت انا كنت ريح وكان في ايدي زمام البيت انا كان منى ازور المصطفى والبيت اهو راح باله شباب واصبح سجين البيت لما العياطال كرهوه الولد والبنت واستولوا على البيت وصبحت نومته براه واستولوا على البيت وصبحت نومته براه اصلح حالي وحال جميع المسلمين اصلح حالي وحال جميع المسلمين اللي امنوا بالنبي الهادي الامين اللي جه رحمه لكل العالمين يا نبينا يا ختام المرسلين اصلح حالي وحال جميع المسلمين اللي امنوا بالنبي الهادي الامين اللي كان رحمن لكل العالمين يا نبينا يا ختام المرسلين
لا يغيب الحق عن أهل اليقين كيف لا والنور في الأفق المبين أيها السائل عنا من نكون نحن جند الله نحن جند الله نحن جند الله نحن الوارثون أهلنا قد أنبتوا الحق لنا آمنا قد أنبتوا الحق لنا فرضعنا عمدة الحق المبين أخرجوا الفجر من الليل لنهبا ورحنا الفجر والضاء اليمين علمونا كيف صانوا حقهم وحموه من تخطي الجاهلين حق لنا لنا أرضنا وملك الحق المبين أخرج الفجر من الليل لنا أورثنا الفجر والضاء الجبين علمونا كيف صانوا حقهم وحموه من تفض الجاهلين أخذوه من تفض الجاهلين كيف ماتوا في صراع دونه ليعيش الحق في حكم حصين حين ألقته السماء في دارهم قراه صادق الوعد الأمين وراه صادق الوعد الأمين وتلقوه ومن أشواقهم أودعوه بين أحداق العيون واستجانوا بالذي يلقونه كل غار في ذا الله يهون واستهانوا بالذي يلقونه كل غار في رضا الله يهون وتلقوه حين حين ألقته السماء السماء بدارج أراد صادق الوعد الأمين وتلقوه ومن أشواقهم أودعوه بين أحداق العيون واستغانوا بالذي يلقونه كل غال برضا الله يهون كم عذاب ضجت الدنيا له وتحداه الهدى الصابرون كانت النار التي تحرقهم تحرق الكفار بأيدي الكافرين كانت الأبدان يشويها الضوى كانت الأبدان يشوينا القضى وعلى الألسن صيحات اليقين على الألسن صيحات اليقين اصلح حال حل حل جميع المسلمين اللي امنوا بالله بالله الامين اللي كان رحمه لكل العالمين يا نبينا يا ختام
دمع الندم يا زمن يا زمان عن خد زار الهم انا لو بكيت يا زمن حقي طبيب دم انا لو بكيت يا زمن دمع الندم يا زمن على حد ذا الهم انا لو بكيت يا زمن حبكي صديد ودم لا زوجة نفعة ولا صاحب ولا ولد عم لما العدو جار وضمايا ضمير ومات في الصخر شقي الطريق وندمت على اللي فات احنا في غابة فيها ديابة ووحوش وفات دخلنا في متاهات اهنبنا لحد قدام أهل المحبة فيه أهل المودة
سمع الندم يا زمن من فوق خدود السال وكنت فاكر السعادة أشتريها بمال سمع الندم يا زمان يا زمان يا زمان من فوق خدود الزال وكنت فاكر السعادة اشترى بالمال وكنت فاكر السعادة اشتريها بمال وكنت اكتب وكان دمعي يزيد الخط اكتب وكان دمعي يزيد الخط والاشتريت وطلع واطي ربي منحط اللي عشرته طلع واطي ربي منحط بكتب على الخط قلمي الاصابع مات
أهل المحبة فيه أهل المودة
طال كلام الألم وتقربوا الأحباب وخيم الحضن على قلبي شعر الشارع وخيم الحزن على قلبي وشعر شاب أبكي بحرقة وبان الحزن على عيني أبكي بحرقة وبان الحزن في عيني والضغط لما ارتفع أثر وصاب عيني الضغط لما ارتفع أثر على عيني أهلي باعوني وقفلوا من سلايا باب أهل المحبة فيه أهل المودة
ضارب دموعي ويبلق لحيتي والأرض دموعي ضارب بلق وبلق لحيتي والأرض بجري في دنيا لا أعرف طولها من عرض آه حتى في وقت الصلاة بنسرحوا في الفرق أوضح أصلي وبالي في المرا والبيت أصلي وبالي في المرا والبيت وبالي في المرا والبيت أبدأ وأكلم وأسأل روحي كم صليت نجيني يا رب واحشرني إذا ذليت سابت دموعي وبلت لحيتي والأرض بلتع في دنيا لا عارف طولها من عارف حتى في وقت الصلاة الصلاة في الصلاح وفي الضرب أوقف أصلي وبالي في المرأة والبيت أبدأ وأسلم وأسعد روحي كم صليت نجيني يا ربي واذكرني إذا ذليت أنا مهما لبيت أنا مهما لبيت مصير أندفن في الأرض أنا مهما لبيت مصيري أندفن في الأرض أهل المحبة فين أهل المودة فين
ضايق عليك النبي ضايق عليك النبي السيرة دي يا بلاش كفاية ده عالقلب ما تعبنا من الأوباش إذا كنت بتعذبني السيرة دي يا بلاش كفاية ده عالقلب ما تعبنا من الأوباش بناس بناس يا راجل لا بتنايد ولا بتشم ناس صدق على الكبد وكلامها رخيص ويسم بناس بناس يا صاحبي لا بتنايد ولا بتشم ناس صدق على الكبد وكلامها رخيص ويسم سايق عليك النبي السيرة دي يا بلاش إذا كنت بتعذبني السيرة دي يا بلاش كفاية تعذبني ما تنعدنا من الأوباش دي ناس يا راجل لا بتنايد ولا بتشم ناس صفقة على الكبد وكلامها رخيص ويسم دي ناس يا راجل لا بتنايد ولا بتشم ناس يبقى والكبد وكلامها رخيص ويسم متى عندها دم ناس واطية ما تتوصاش ما عندهاش دم دي مرة واطية ما تتوصاش
أهل المحبة فين أهل المودة فين
قالوا غدا عيد قلت العيد واصحابه ايش لازمة العيد مادام مش قاعد احبابه قالوا غدا العيد قالوا غدا العيد قلت العيد لاصحابه اه ايه وكل ساعة ترضى ويا الحبايب عيد وكل لحظة رضا ويا الأحبة عيد يا عين بلاش الدموع ده احنا في يوم العيد حبيبي بلاش الدموع احنا في يوم العيد لا دمع حيفيد ولا حيرجع احبابي ولا حيرجع اصحابي
أهل المحبة فين أهل المودة فين
هل ممكن اللي مضى بكرة يعود تاني مش ممكن اللي مضى آه. بكرة يعود تاني واللي انجرح من حبيب يصفى له من تاني اللي البلا والحنا يرجع شباب ثاني كتر البكاء يا جمال بيعلم التعذيب أصل البكاء يا فلان بيعلم التعذيب وكل يوم في رضا وسط الأحبة عيد واللي بيرضى بجليله عايش حياته سعيد مفيش حد يعيد دخل القبر وجداني
أهل المحبة أهل المودة